قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل أن يصلح قلوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن ينور بصائرنا وأن يستعملنا لنصرة هذا الدين وأن يرزقني وإياكم في ذلك الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم يسر لنا العمره اللهم انا نسالك ان تيسرها لنا وان ترزقنا في ذلك الاخلاص اللهم استعملنا في هذه الايام بالطاعات وانزل علينا النفحات والبركات والرحمات اللهم انا نسالك العون على الطاعه والاخلاص فيها اللهم انا نسالك ان تصرف عنا الشواغل اللهم لا تشغلنا الا بك ولا تستعملنا الا في طاعتك ولا تعنا الا على ما يرضيك عنا اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وحب كل عبد صالح يحبك اللهم انا نسالك حبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك اللهم انا نسالك حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب الاعمال الصالحات التي تزيد في قلوبنا حبك اللهم انا نسالك حبك اللهم ارزقنا العمل لحبك والعمل بحبك والعمل في حبك اللهم احبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا يا حي يا قيوم امين امين امين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتي في الله انا احبكم في الله ايه رايك يا ميدان نشتغل من غير earpiece النهارده ربنا يهديك ويتوب عليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بودي ان ابدا ال- هذه الحلقه آه، في الكلام عن رجب والاستعداد ولكن خطر ببالي وانا جالس على الكرسي الان انه منذ الحلقه القادمه دعونا آه، يعني آه، نركن موضوع تربيه الاولاد شويه لبعد العيد وناخد بقى ال- الاسابيع القادمه في كيف واخواتها كيف نصوم بحب يعني آه، ازاي نصوم رمضان بحب هو اولها حاجتين اتنين مهمين جدا آه، اللي هي التوبه حب الله حب القران عايزين نعمل التلاتة دول ب... ب... نتكلم فيهم بهدوء ونركز عشان قبل دخول رمضان يعني في خلال ال... الأربع أربعات في رجب وأربعين في شعبان ولا حاجة في الخمس ست حلقات اللي فاضلين نقدر نركز كيف نصوم رمضان بحب لكي نستطيع ايها الاخوه ان نخرج من رمضان بعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار. امين يا حي يا قيوم. آه كنا في موضوع شبابنا والصيف. وذكرنا كيف يستطيع الاباء في البيت والمشايخ والدعاء في المسجد القريب من البيت الإخوة والعاملين في تع- تحفيظ القرآن و و- و- وتربية النشء وكده إزاي يستطيعوا أنهم يجدوا منهج مبسط سريع في آه، تربية آه، أو توجيه توجيه الشباب في شباب الثانوي وشباب الإعدادي آه، إلى الدين في هذه المرحلة الخطيرة من حياتنا قلنا نمرة واحد تعريف الشباب على الله عز وجل الكلام عن ربنا وان احنا نخليهم يحبوا ربنا وادينا امثله لذلك اتنين آه، تكلي... آه، ان احنا نكلم الشباب عن الاسلام وانهم آه، يحبوه الخصائص العامه للاسلام وانه يحب الاسلام ويتبناه ثلاثه الاخلاق او كنا بعد آه، تعريفهم على الله اثنين النبي صلى الله عليه وسلم والاجوبه على آه، ان هو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المثل الاعلى له والكلام عن عظمه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولعلنا قلت برضو ان احنا اليومين دول شغالين في كتيب كده عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، يعني لعلي يبقى اسمه عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محتاجين فعلا جدا ان احنا نبث جوانب عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، تلا آه، احنا قلنا واحد ربنا نعرفه بالله اتنين نعرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم تلاتة نعرفه بالإسلام ويرتبط قلبه به أربعة تنشئته على الأخلاق الفاضلة وأن فعلا نحن نحتاج الأمة اليوم تحتاج إلى ثورة أخلاقية بلاش كلمة ثورة دي إلى آه، بناء أخلاقي جديد إلى إقامة صرح الأخلاق في الإسلام من جديد صرح الأخلاق في الأمة النهاردة للأسف الشديد ضايع يعني أنا أنا بقول إن إحنا في الشوارع النهاردة آه، مش شايفين التراحم بين المسلمين وبعضهم البعض أن يرحم القوي الضعيف مش شايفين السلوكيات المهذبة قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء صرنا في الجرائد النهاردة بن- بنقرأ ألفاظ فاحشة ف- ألفاظ فاحشة ف- للأسف الشديد آه، شديدة الفحش وكتاب يكتبها بطريقة عادية جدا محتاجين إلى بناء أخلاقي في الصدق بعد ما كثر الكذب في آه، آه، احترام المواعيد بعد ما آه، ما بقاش لحد ب- بي- بيفي بوعده ولا يأتي في موعده آه، محتاجين إلى الوفاء آه، واحترام آه، القيم الأ- محتاجين منظومة أخلاقية كاملة تبدأ مرة تانية من جديد تبث في شبابنا عايز اوجه الولد ان ال- ال- الصدق ده دين دين مش مش مش بس وإضافة إلى ذلك الأصل إن هو دين ثانيا سمات الشخصية المحترمة الوقورة إن هو يكون صادق وإن يكون أمين الأمانة النهاردة للأسف الشديد إحنا قلنا قبل كده إن بعض الناس استمرأ الخيانة استمرأ ال ال الرشوة والنصب والنهب والسرقة نتيجة إن يقول ما كل الناس بتسرق حتى لو كل الناس بتسرق أنت ما تسرقش كمسلم حتى لو كل الناس بتكذب أنت ما تكذبش حتى لو كل الناس بتنافق أنت ما تنافقش إننا بود إننا نود أن نبث هذا وبعمق في داخل نفوس أولادنا وأبنائنا بحيث أنهم يثبتوا عليه ولا يغيرهم رؤية خلاف هذا أيضا من المهم جدا توجيه أبنائنا في هذه الفترة من المهم جدا توجيه أبنائنا في هذه المرحلة وهذه الفترة إلى تعزيز روح الانتماء إلى أمة الإسلام الانتماء إلى المجتمع المسلم الذي يعيش فيه الناشئ التربية على المحافظة على الهوية مهم جدا النهاردة نتيجة ان الآباء أنفسهم منبهرين بالغرب منبهرين بالحياة الغربية الشهوات استعلت فبدأ النظر إلى كيف يعيش هؤلاء الغربيون في أفلامهم وفي أغانيهم وفي آه، لقاءاتهم وفي تلفزيوناتهم في سينماتهم آه، نتيجة الانبهار ده خلى الولد طالع نفسه يبقى غربي نفسه يبقى أوروبي نفسه يبقى وفقد هويته وانتمائه إلى عربيته إلى لغته وبقى دلوقتي الانسان اللي هو عايز يبقى يعني آه، يعني في اعين الناس من الكبار من الكبار لازم يتكلم كلمه عربي وكلمه انجليزي وكلمه فرنساوي يلخبط ال- الكلام ده لازم يتخلص منه وبسرعه اذا اردنا ان نوجد شبابا يحمل رايه للامه ويرفع رايه لهذه لهذا الدين ويعيش بعزه أن يعزز روح الانتماء إلى أمة الإسلام وأن يعزز ويقوى في نفس أولادنا الانتماء إلى هذا المجتمع المجتمع المسلم الذي يعيش فيه التربية على المحافظة على الهوية وألا تذوب هويتنا وإنما نظل أصحاب هوية متميزة كمسلمين وكعرب وكشرقيين لنا أصول ولنا مبادئ ولنا عادات ولنا تقاليد ولنا أخلاقيات ولنا أصول المعاني دي ذابت في نفوس الأولاد أنا النهاردة لما بنتعامل مع بعض الشباب ما, ما يسمعش عن يعني لما نيجي نقول يا ابني الأصول يعني إيه, إيه المقصود بكلمة الأصول ما يعرفش يعني إيه أصول ما يعرفش إيه المقصود بكلمة أصول لذلك لابد أن يعود الأب والأم لتعريف الأبناء على الأصول وارتباط الأبناء بالأمة العربية إعادة لفظ الأمة أمة الإسلام أن نعود إلى لفظ المجتمع المسلم إلى معاني الهوية الإسلامية ثم أيضا آه بس روح الإصلاح في الناشئة وإشعارهم بمسؤوليتهم تجاه القيم أن يفهم هؤلاء الأبناء أنهم حملة مسؤولية وحملة راية وحملة دعوة وأن هم الجيل اللي هي هو اللي هيحمل هذه المسؤولية بعدنا أو هيحملها منذ الآن معنا يستطيع أن يحملها بعدنا النهارده الاب مطحون والام مطحونه في البيت والولد قاعد بيلعب ما هوش محمل اي مسؤوليه وبنتحمل مسؤوليه يبقى بيشتغل عشان يجيب حاجات يشتهيها ابوه ما جابهالوش يبقى بيشتغل لنفسه يعمل اي عمل يكسب و- وانتشر فكر الكسب السريع انه عايز النهارده يعني آه، كثير من الن- من من- من الناس اصحاب الاعمال يقول فين فين الشباب اللي عايز يشتغل؟ مفيش شباب عايز يشتغل انه بيفضل ان هو يعني النهارده بعض الشباب ي- يبيع ويشتري على النت عشان يكسب إيه- إيه مش عارف يشتغل ايه يعمل آه، لعب وتهريج وكثر النصب في انه هات سبعة مش عارف ولا عشرة ولا 17 ولا ايه وتدفع 50 دولار وتكسب مش عارف آه، 5000 دولار والسبعة ت- ايه الكلام ده ده فكر شباب يريد ان يبني نفسه ويبني امه الشاب الذي يريد انه يتعلم صنعه ان يربي فكر ان هو يبدا من من الصفر ويبدا من صغره ويطلع السلم درجه درجه مش الكسب الش- السريع بالباطل والوصول السريع الى المناظر منظر بقى صاحب مكتب وصاحب شركه وبتاجر آه، على الانترنت و ب- النهارده بت- بيتاجر في السيارات يقعد ي- يخبط ويس ايه ال- هذا الفكر الذي اضاع اولادنا نريد ان نبث في اولادنا وشبابنا روح الاصلاح اشعارهم بمسؤوليتهم تجاه القيم ان هو يبقى عندنا قيم واصول وان الاب والام يعيدوا مكانتهم تاني في الكلام مع اولادهم على خبره الحياه النهارده بقى الاباء والامهات بيخافوا يتكلموا مع الاولاد احسن الاولاد يقولوا لهم يا انت خلاص انتوا جيلكم غير جيلنا وحياتكم غير حياتنا والدنيا اتغيرت وبعد مش عارف ايه و... الكلام ده لابد ان نوقف هؤلاء الاولاد عند حدودهم ونفهمهم بخبره الحياه ان كل اللي مشي السكه بالطريقه ال- الهمجيه دي في الاخر خسر كل شيء وكان مآلهم السجون وكانوا الضياع وكان هدم الدوله نفسها بتضييع اصولها وانما اذا اردنا ان نبني دولتنا وان نبني امتنا وان نبني حياتنا وان نبني مستقبلنا لابد ان نسير في سنن لله كونيه لابد ان تعمل ان يفهم الاولاد هذا من خلال خبره الاب والام في الحياه وان يلزم الاولاد ان يسمعوا وان يفهموا وان يلتزموا وان يسمعوا الكلام ويطيعوا لابائهم طاعه الوالدين واجبه في المعروف فرض ايضا العمل على ان على بالت- التاكيد على ان العلم للعمل انا بقول على ان العلم للعمل من جهتين الجهه الاولى في الكليات يعني ال- ال- اللي داخل كليه تجاره داخل كليه هندسه داخل كليه طب داخل كليه اداب داخل كليه آه، تربيه داخل كليه آه، اي كليه من الكليات لازم يفهم ان ال- التعليم اللي بيتعلمه ده عش- للحياه مش عشان ينجح ويمسك ورقه في ايده وخلاص وهكذا اوحي الى ابنائنا ان التعليم ده منفصل عن الحياه تماما نعم لا شك ان ال- المناهج منفصله كثيرا عن الحياه انا لا اشك في ذلك ولكن يستطيع الطالب الذكي ان يسخر هذه المواد وهذه المناهج وهؤلاء الاساتذه اساتذه الجامعه لكي يبني لنفسه مستقبلا واقعيا في الحياه يستطيع هذا جانب عملي الجانب الثاني جانب شرعي ان ان الولد يبدا يتعلم دين عشان يعمل بيه مش عشان حاجه تانية يتعلم ليعبد وهذا هو الاصل في القضيه هتف العلم بالعمل انما يخشى الله من عباده العلماء فلذلك تاكيد على ان المسلم مطالب بأن يتعلم ويعلم ويعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بال بالعشي والإبكار ال... لازم لابد أن لابد أن تعلم أن تتعلم وفي ذات الوقت أن تعمل لابد من العمل علم بدون عمل نفاق وعمل بدون علم ابتداع فلابد أن يتواسى ويتوازن العلم والعمل لا ال- آه، أيضا لابد من أن نبث في أبنائنا في نفوس أبنائنا أن قضية العمل آه، لا تواتيها النفوس الضعيفة يعني النفس الضعيفة ما بتعملش بسهولة مش ببساطة هيقول لنفسه اعملي تعمل بل الأمر يحتاج إلى مجاهدة إلى مجاهدة شديدة وطويلة ودائمة إن, ال- إن الإنسان إذا آه، ساب نفسه النفس تميل تميل إلى الركون إلى الهين والسهل النفس تميل إلى البطالة والكسل النفس تعشق الشهوات النفس الإنسانية هي النفس كده فلذلك لابد من مجاهدة النفس علمها التحليق تكره الإسفاف علمها العز تأنف من الذل علم نفسك عودها العمل تكره البطالة والكسل لكن إذا تركت نفسك براحتها لن تعمل لذلك لابد من أن نبث وده العنصر التالي علو الهمة أن يبقى الإنسان همته عالية إن الله يكره سفاسف الأمور ويحب معاليها عايزين نربي أولادنا على حب المعالي وعشق المعالي وأن يسيروا دوما نحو المعالي لابد أما أن يترك إن- الإنسان نفسه إلى البطالة والكسل عايزين نعلم ولادنا كده لا أنت لازم تجيب تتفوق وتجيب امتياز ما أقدرش لا تقدر دي محتاجة جهد وأنت أهل الجهد ده يلا وأنا معاك أنا سخر لك الأسباب اللي أنت تقول عليها واشتغل لابد انك انت آه، تنفق على نفسك و- و- وتقدر ت- تقوم بحياتك لسه كنت بقول كلمة سيدنا عمر بن الخطاب لابنه عبد- عبد الله بن عمر لما رأى بنت سيدنا عبد الله بن عمر حفيدته رآها تطيش هزالا يعني ضعيفة جدا فقال له آه، اعمل أيها الرجل وأنفق على عيالك وهل علي أن أنفق على عيالك قال له يا ابني اشتغل وافرق اصرف على عيالك وانا هصرف لك على عيالك اعمل ايها الرجل وانفق على عيالك فلذلك ينبغي على ان احنا نعود اولادنا على كده ان هو يبقى كبير ويصرف على نفسه ويصرف على عياله ويبني حياته ويكون نفسه ويكون ذاته النهارده كثير من ال- من الشباب يترك نفسه للاهواء الشاهد علو الهمه ان تعلو همته و أن يعظم طموحه بالحق كثيرون هم الذين عندهم طموح وآمال ورغبات وأوهام وقليلون هم الذين يحولون هذا الطموح إلى عمل في خطوات عمليه ان يبقى في خطوات عمليه للوصول بهذا الطموح الى ال الى ال الى الى المراد ناخد فاصل واعود اليكم مره اخرى احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت هقول ل- لمدني بس هو راح فاتح عليا الهوا قبل ما ان انا مريحكم جدا في الفواصل في في كيفه وفي فضفضه فبلاش فاصل في, الجو... في خطبه الجمعه معلش آه، ما ينفعش فاصل في وسط خطبه الجمعه يعني ف وطبعا الاستاذ علي والاستاذ صلاح آه، الناس الطيبين دول مش هيقولوا حاجه على كده خلي خطبه الجمعه خطبه الجمعه ربنا يكرمك شكرا يا مدحت آه، اخوتي انا احبكم في الله ما زلنا في التواصل في قضيه آه، بس بعض المفاهيم والافكار في اذهان شبابنا اعدادي وثانوي شبابنا شباب الجامعه في هذه المرحله من حياتنا لكي يخرج ال- لكي يخرج آه، آه، الشاب عندنا فعلا آه، شاب صالح لكي يستطيع ان احنا نخرج الشباب من جو ان هو مجرد لعب وشهوات و... وعدم تحمل مسؤوليه من هذه العناصر مهمه مهم بثها في نفوس اولادنا تخليص اذهان الشباب من الاوهام والمعتقدات الخاطئه والافكار الغير واقعيه التي جاءوا بها من الاعلام من النت من آه، مصادر مشبوهه دايما اقول ان النت ده آه، لقيط ملوش اب يعني آه، مصادره مش معروفه الولد اللي بيسلم دماغه للنت يقعد يقرا ده كتب ايه وده كتب ايه مين اللي كاتب ده مين اللي وراه ده معنى كلمه لقيط معنى انه ملوش اب ان ملوش نسبه ان اللي كاتب ده اللي ورا الكلمه اللي مكتوبه دي انت ما تعرفش مين ده كلها اسماء مستعاره واسماء وهميه وما تعرفش مين مين مصدر الخبر نفسه ولا مين مصدر المعلومه ولا المعلومه دي عشان كده بقول بقول ان بقول ان افسد ثقافه كثير من شبابنا ان بقت الثقافه عندهم ثقافه الكليبات ك- يعني الكليب يعني مقطع الم- ثقافه المقاطع ان هو ما خدش كتاب على بعضه فارى فكره الكاتب من اولها لاخرها ولا سمع محاضره على بعضها من اولها لاخرها كليبات واحد عجبته حته راح قاطعها من سياقها ورماها له على اليوتيوب او على ال- الفيسبوك ولا على المواقع دي والمنتديات وهو خد المقطع ده ما يعرفش اصله ايه ولا بعده ايه لان ال- القضيه في الفكر وده بنقوله في لما نيجي نتعلم قران ان من اصول التفسير في القران ان السياق والسباق واللحاق من المقيدات السياق والسباق واللحاق من المقيدات بمعنى ان اي ايه ما تقطعهاش من سياقها وانما سياق الايات بيتكلم عن ايه والسباق اللي قبليها واللحاق اللي لحق بيها اللي بعديها دول كلهم بيكونوا آه، كتله من المفهومات ما ينفعش قطعها فصلها عن بعضها الحاصل في الكليبات كده ان الحته دي بتتقطع وتترمي له على اليوتيوب- يدخل على اليوتيوب يكتب آه، محمد حسين يعقوب ويطلع له مجموعه من المقاطع من المقاطع ال- المقاطع دي مقطع بيضحك ومقطع بيهزر ومقطع بيزعق ومقطع بي... بس مش هو ده الموضوع مش هي دي الثقافه مش هو ده تكوين ولا تشكيل الشخصيه المتكامله العاقله الرزينه التي تفهم عشان كده احنا محتاجين ان نخلص أز- نغسل دماغ طلابنا ابنائنا شبابنا من من فكر المقاطع وان يوضع منهج علمي دقيق مظبوط في العقيده وفي الفقه وفي السيره وفي التفسير وفي الاقتصاد وفي السياسه وفي ال- وفي اللغه يعني للاسف الشديد ان فعلا يعني احيانا بي بي طالب جامعي ويكتب لي سؤال ولا حاجه معقوله ده خط طالب جامعي؟ لا يمكن ده خط ولد في ابتدائي يعني ازاي كده؟ طريقه اللغه نفسها يعني تدريب اولادنا على الاستخدام الصحيح للغه تدريبهم على صياغه العبارات الرصينه الجمل تذوق اللغه انه يتذوق اللغه العربيه الفصحى آه، الاجابات القصيره بدل اللت والحجم الكلام ده كله محتاج تربية وتعليم للأولاد للشباب محتاج إعادة صياغة وتشكيل فكر هؤلاء الشباب ليستطيعوا أن ينفعوا أنفسهم قبل أن ينفعونا ولا ينفعوا المجتمع ينفعوا أنفسهم ليكونوا أشخاص أسوياء يستطيعوا حمل أمانة وحمل مسؤولية إيه، إننا بحاجة إلى تعليم وترسيخ بعض الأصول والقواعد التي تساعد شبابنا على أن يفكروا بطريقة موضوعية ومنطقية لأن الأوهام كثرت والأحلام يعني بقت هي الأصل إنه قاعد بيحلم ويرتب أمور على أمور في ذه في راسه بس مش في الواقع كل الكلام ده جوه دماغه لكن في الواقع مو- موضوع مختلف تماما بحاجة إن إحنا نفهمهم إزاي يخرج ازاي ازاي يخرج من نطاق تفكيره لان الاخطر انك تتوه داخل افكارك الانسان يفضل يفكر يفكر يفكر يفكر ويلاقي نفسه تايه داخل الافكار محتاج ان انت تعرف ازاي تخرج من افكارك لتستطيع ان تعايش الواقع بطريقه آه، واقعيه ايضا آه،